بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بكم نتواصل معا مع تتابعا لنشاط اللجنة الدعوية بالمجمع في المحاضرات الأسبوعية التي تجريها مع مشايخنا الفضلاء وما اجتمعنا إلا على مائدة العلم والمعرفة والعلم هو حياة المسلم فهو مأكله ومشربه وملبسه حقيقة به يعيش هنيئا مريئا في حياته ويسعد في أخراه إن شاء الله تعالى فعلى العلم نلتقي دائما وأبدا إن شاء الله تعالى وأهل العلم زكاهم الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ورغب الله تعالى في العلم والزيادة منه ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والزيادة منه ففي كلام الله جل وعلا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وفي السلف قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله والدعوة إلى الله عز وجل له أصولها ولها طريقها وهي منحصرة في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان وفي حديث أبي هريرة عند مسلم والأربعة والسياق لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه دي في دلالة بين هذا الشطر من الحديث وبين الشطر الأول فكأن العلم يرفع بصاحبه إلى صالح العمل وإذا ارتقى بصاحبه إلى صالح العمل قرب من ربه جل وعلا تمام فمن أبطأ به ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذ لا عمل حقيقة إلا إلا بالعلم كيف تعبد ربك كيف تعتقد في ربك جل وعلا الاعتقاد الصحيح السليم العبادة الصحيحة السليمة المعاملة الصحيحة السليمة الأداب الأخلاق السدين دين ثم في حديث أبو هريرة وده منجن حسن قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله إذا ده الأصل في الإيه؟ في العلم الشرعي في سعيك في سماعك للمشايخ الفضلاء في معرفة في معرفتك لمعتقد صحيح وعبادة صحيحة ومعاملة صحيحة وأدب وخلق صحيح ومن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ده الأصل فيه وهو الأصل في الشرعي ثم لا مانع بتنزيل غير الشرعية عليه بضابط النية وده الفرق بين المسلم وبين غيره المسلم فالنية هي مناط الأهلية في التكليف ماشي يا إخواني من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لطلب دنيا إلا لطلب عرض من الدنيا هو ده اللي يهمه لن يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريح الجنة فهذه مذمة من تعلم علما ليدفع به عن كتاب الله عز وجل ليدفع به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفع به عن العلم الذي انتهكت حرمته في أدعياء العلم رفعه الله عز وجل وأعز شأنه والحالة هذه في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والعكس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخطه هكذا جاء من وجهين صحيح وآخر حسن عن عائشة رضي الله عز وجل عنها هذه دعوتنا وهذه غايتنا أن نتعلم ديننا من طريق صحيح على الأصلين من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يومنا نشرف بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ سعيد عامر حفظه الله تعالى وبارك فيه فليتفضل مشكورا
الحمد لله رب العالمين له الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين رب الطيبين وولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم في كل وقت وحين نسأله من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد فيا أيها الأحباب نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نشكر القائمين على هذه اللقاءات ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله أن يبارك في خطواتكم وفي علمكم وأن ينفع بكم أيها الأحباب استمعنا إلى طرف وكلمات طيبات خرجت من القلب فاستقرت في القلب ترغب في طلب العلم وفي تحصيل العلم وطلب العلم كثير فالعلم كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم فالمهم ولذا أيها الأحباب نريد أن نلتقي في عجالة سريعة مع الفجوة بين العلم والعمل الفجوة بين العلم والعمل ربما تكون هذه الفجوة كبيرة وربما تقل وتختلف من مسلم إلى غيره على مقدار الفرق الذي بين العلم والعمل ونحن لا نستطيع أن نجزم بأن منهج الله عز وجل مطبق في كل أمورنا سواء كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو الأمة أو العالم بل إن الإسلام ومنهج الإسلام يطبق في جزء صغير في حياتنا وهذا واقع لا نستطيع أن ننكره من هنا أردت أن أذكر العلاقة ما بين هذا المنهج وما بين العمل بهذا المنهج العلم هو المنهج كما استمعنا إلى أصلين القرآن والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته فمنهج الله عز وجل يتمثل في قرآن وسنة وفي فهم سلف الأمة رضوان الله عليه هذا المنهج هو حياة العالم وهو نور العالم وهو روح العالم يعني إذا كان العالم لا يستطيع أن يعيش بدون نور ولا روح ولا حياة إذا المسلم لا يستطيع أن يعيش بدون هذا النور بدون هذه الروح لأن منهج الله عز وجل حياة وروح ونور قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو الناس موات أموات إذا ابتعدوا عن هذا المنهج إذا انحرفوا عن هذا المنهج إذا غفلوا عن هذا المنهج أموات وإن كانوا بيتحركوا أمامنا وبيتكلموا معانا ويجالسوننا إلى غير ذلك لكنهم في نزاع الله من الأموات أما الحياة الحقيقية والعزة والكرامة بالاستجابة لهذا المنهج استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ولكن جعلناه نورا إذا هذا المنهج نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهنا كذلك نورا ولذا ضرب رب ربنا لنا المثل بمن يسلك هذا السبيل منهج الله عز وجل ويبتعد عن مناهج الشرك والضلال والكفر والعصيان وبآخر يترك منهج الله عز وجل ويبتعد عن هذا السبيل ويسلك السبل الأخرى قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي إطلاقا إنسان بينطلق في طريق كله نور والإضاءة والمعالم والطريق واضح وما شاء الله كل شيء ظاهر أمامه هنا دوران وهنا ملف وهنا مطب وهنا شجرة وهنا سور طريق إلى غير كل شيء واضح لأن الإضاءة موجودة والنور موجود أما الذي يسير في طريق كله ظلمات وهو يسير في ظلام دامس هل يستطيع أن يصل الهدف والحق في الغاية أبدا كذلك الذي يسلك منهج الله عز وجل ويقصده هذا يسير في طريق كله نور أما الذي يبتعد فإنه في ظلمات نعوذ بالله من ذلك ومن هنا أردنا أن نبين أن هذا المنهج هذا العلم حتى يكون لنا بمثابة النور والروح والحياة لابد له من شرط وهذا الشرط شرط أساسي في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتتعلم العلم عشان تعرف طريق رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وإلا الشيطان هيتغلب عليك ويسيطر عليك ويزين ليك ويوقعك في الشرك أو في البدعة أو في المعاصي أو غير ذلك لأن الشيطان رب العالمين بين أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يبقى الشيطان مش هيروح يجلس أمام الخمارات ولا مع, مع أهل الشرك والضلالات أبدا خلاص ما هو بقى جنود دول إنما لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هو الإنسان بيسلك إيه إما أن يمشي أمامه أو يمشي خلف أو يمشي على اليمين أو يمشي على اليسار هذه الطرق التي يسلكها الإنسان أي طريق هتمشي فيها تجد الشيطان جالس قاعد منتظرك الشيطان هيعمل لك إيه هيساعدك في الخير هيساعدك في تحصيل العلم هيساعدك في العمل بما علمت ولا هيبعدك الشيطان عايز يوقع الإنسان أولا في الشرك هتسيب دين أبائك وأجدادك وأحبابك وأصحابك وجيرانك وتروح فين لا استمر على هذا الدين إلى غير ذلك ويفتح له أبواب الشرك والإنسان يعلم يقينا أن الشيطان للمسلم عدو ولا حبيب الشيطان إيه عدو سيدنا موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين يا الله شايف التصوير والحقيقة هي يبقى الشيطان عدو بالصفة الأساسية فيه بينكشف من الصفة دي صفتين مضل ومبين يبقى عدو الصفة الأساسية فاتخذوه عدوا لما ربنا قال الشيطان عدو ليه هتتقرب ليه ولا هتتخذه عدو المفروض نتخذه عدو لكن عشان نتخذه عدو لازم لنا سلاح سلاحك هو العلم سلاحك هو العلم لأن ده عدو ومضل ومبين وقال لأقعدن له صراطك المستقيم ومش هيسيب سبيل أبدا ولا طريق تسلكه أمامك خلفك عن يمينك عن شمالك إلا وهيجيلك وهيعود لك عليه يعني ملازم لأقعدن يعني ملازم لهذا الطريق اللي انت هتمشي فيه يبقى لابد أتذرع لابد أتسلع بسلاح العلم والصبر لابد من علم الشيطان عدو يبقى لابد ان احنا نتقل هيدعوك للشرك عايز يوقعك في الشرك حتى ان لم يستطع يوقعك في الشرك الاكبر يوقعك في الشرك الاصغر والسبل كثيره وانت على علم بيها ربما الانسان بعلمه وبفضل من الله عز وجل أولا وآخرا يتغلب على الشيطان في هذا السبيل فلا يستطيع الشيطان أن يوقعه في الشرك يقوم الشيطان لا ييأس خلاص لا يعني إيمانه قوي ولا يتغلب الشيطان عليه في هذا الجانب يقوم ينزل بهم الدرجة الثانية وهي درجة البدعة يوقعه في البدعة وأهل البدع دول أعداء الرسل أعداء الرسل أهل البدع والبدع أكثر من المعصية لأن اللي بيعمل معصية بيرتكب المعصية على علم أن دي معصية مخالفة عارف أن السرقة حرام وعارف أن الزنا حرام فربما هذا هذه المعرفة بأن دي كبيرة وأن هذا حرام ربما يدعو للتوبة والاستغفار لكن المشكلة في أهل البدع أنه بيعمل البدعة وبيعتقد أنه بيتقرب بها إلى مين إلى الله وإنه من الأحباب النبي وإنه وإنه وإنه غير ذلك فلا يتوب منها بل هيزداد في البدع فأهل البدع هم أعداء الرسل هم هم أخطر على الرسالات السماوية من أهل المعاصي وانظر بقى للبدع المنتشرة والبدع الكثيرة والشيطان يزينها ويقلب الموازين ليها وتجد يعيش على البدعة ويدافع عن البدعة ويستميت على البدعة إلى غير ذلك أمور كثيرة الشيطان يريد أن يوقعنا في هذه البدعة لما يئس من الشرك يقوم يأخذ الثاني على البدعة فالمسلم بعلمه الذي علمه الله عز وجل إياه يوم يتغلب على الشيطان في هذا السبيل يوم الشيطان يوقعه بالدرجة الثالثة وهي الكبيرة يوقعه في كبيرة من الكبائر يعني مثلا المرأة إذا خرجت المرأة عورة وهي أشد من الشيطان على الرجال على الشباب ولما يخرج الشيطان على طول لابس الأمر ويزين ولو لي أقبح النساء يوم يزينها في وجه وفي نظر وفي قلب هذا الجاهل ان هي أجمل النساء ويبدأ بقى ينظر ويتكلم ويرتقي كل ده وهي في نظره أجمل امرأة حتى يرتكب معها الفاحشة ارتكب الكبيرة وبعد ما يرتكب الكبيرة يبدأ بقى يتيقن أن هي أقبح امرأة خلاص هو الشيطان أبدأ المهمة وبعدين يقعد يزين له بقى ربك رب غفور وانت يعني هي الفحشة دي أخذت منك ايه يعني ربع ساعة نصف ساعة ما انت عمرك كله في الطاعة وعمرك كله في العبادة ايه يعني نصف ساعة ده يا عم ما ربك غفور ورحيم وهيغفر لك وبيغفر الذنب وبيستر العيب و... يبدأ الشيطان يزين هذا السبيل فالمسلم إن لم يكن على علم الشيطان هيتغلب عليه لأن الشيطان دايما يخوف أتباعه ولا يستطيع الشيطان أن يخوف أعداءه مع أن الأمر الطبيعي بيننا إحنا أنك بتخاف من مين من عدوك وأنت محب لمن لحبيبك وصديقك لكن هناك إنما ذلكم الشيطان يخوف مين أولياء مش المفروض كانت تبقى لو بيننا إحنا يبقى أعداء لكن يخوف أولياء ما يخوفش أعداء أبدا فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وبعدين إنه ليس له سبيل ملوش سيطرة ولا هيمنة على مين على الذين أمنوا وعلى الذين توكلوا إنما سلطانه وسبيله وقوته وهيمنته على مين على أهل الشرك على أتباعه على أوليائه بيخوفهم بيسيطر عليه فبينقاد تحت أمره فإن لم تكن أنت متسلح بسلاح العلم هتقع في هذا السبيل وهيوقعك ويتغلب الشيطان فلا بد أن نتسلح بسلاح العلم ربما الشيطان لا يستطيع مثلا إنسان على علم يبقى خلاص ما لا يتغلب عليه في هذا الأمر ولا يستطيع أن يجعله يرتكب الكبيرة يوم ينقله إلى درجة وهي أنه إيه الصغيرة وبعدين بقى يجي حتى لو كان يعني عنده شوية فكده ما في كثير من الذين يلحدون في آيات الله يلحد في آيات الله يقول لك إن الله جميل يحب الجمال أيوة نعم ما ربنا جميل ويحب الجمال وأمرنا نحن نتدبر ونتأمل وننظر في آيات الله وفي هذا الشيء الطيب الجميل والمرأة من آيات الله وهي جميلة فاحنا ننظر فيها تعبدا وقربة إلى الله عز وجل لأنك بتتأمل في آيات الله وهي آية جميلة يقعد ينظر مع أن النبي نهى عن نظر الفجأة وقال اصرف نظرك إنما لك الأولى وعليك الثانية لكن الشيطان يزين هنا ويتغلب عليه بتأويل وإلحاد فاسد بعيد عن سبيل أهل العلم فإذا إن لم تكن على علم مش هتستطيع أنك ترد عليه ولا تتغلب عنه لو كنت على علم هتتغلب لا طيب إنسان على علم وتغلب على الشيطان لا النظر هنا حرام والإس- وال- والقرآن نهانا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم والنبي نهى عن نق- وهكذا يوم يجعل الإنسان يشتغل بالمفضول عن الفاضل يعني إيه مثلا يجعله يتوسع في الدنيا ويقول له أيوة يا أخي المال ده هتنفق منها هتخرج زكاة وهتنفق في سبيل الخير ومشاريع الخير وهتطعم الناس وتسقي الناس وتكسي الناس وإلى غير ذلك واجعله يتكالب على جمع المال واجعلوا أوقاته كلها في جمع المال فين المسجد وفين حضور دروس العلم والجمعات والصلوات خلاص انتهى الأمر انشغل شغلوا بتأويل لكن لو هو على علم هيستطيع انه يرده لا عشان العمل يكون عبادة لابد ان اطيع الله عز وجل ولابد ان اؤدي الفرائض واتقرب الى الله بالنوافل عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في هذا المال وينمي لي هذا المال ويتقبل مني عندما انفق الى غير ذلك ده من علم هذه امور يبقى لابد لنا من اتباع المنهج عشان نتغلب على سبل الشيطان ما- ما ينتصرش علينا في مثل هذه الامور يبقى هذا هو المنهج يا احباب هو العاصم لك من الوقوع في حبائل الشيطان واحنا قلنا الشيطان بيقعد للمسلم وبيزين للمسلم وكل كل ما يعني يأس من حالة ينتقل إلى حالة أخرى وهكذا طيب هذا هو المنهج اللي هيحصلك من الشيطان طب العمل العمل يا أحباب بيجعل العمل بهذا المنهج هيجعل لي سعادة دنيوية ونجاة أخروية والنجاة في الآخرة يبقى وراحة نفسية واطمئنان وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ازاي صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم لما نيجي نعود كده للسلف الكرام رضوان الله عليه تجد الأمر إيه المنهج اللي نزل عليهم مش هو المنهج اللي معانا هو القرآن اتغير ولا هو هو والسنة حديث هي حديث يبقى المنهج موجود كما كان أيام الصحابة برضه موجود أيامنا لا زيادة ولا نقصان في المنهج لكن هذا المنهج في عهد السلف حقق لهم السعادة الدنيوية والنجاة الأخروية وراحة النفس واطمئنان القلب وانشراح الصدر طيب لكن احنا في الواقع العملي عندنا تجد ان ال- ما احناش ما وصلناش للدرجة دي ما احناش في درجة السعادة الدنيوية والنجاة الأخروية علم الغيب علم عند الله عز وجل وراحة النفس واطمئنان القلب وانشراح الصدر برضو ايه القضية ما المنهج هو المنهج العيب في مين العيب فين العيب في المنهج ما المنهج ده حقق السعادة في اللي من قبل وأصبحوا سادة وقادة وأصبحوا علماء فقهاء وملأوا الدنيا علما وفتحوا البلاد والعباد يعني أجر الله الخير الكثير على أيديهم طب إحنا فين منهم العيب فين هنا المنهج هو المنهج والمنهج ده حقق لهم السعادة من قبل لأن رضي الله عنهم ورضوا عنه خلاص انتهى وبعدين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يبقى ادي المنهج بيعمل ايه سعادة دنيوية فل- ولنحيينهم حياة طيبة ونجاة أخروية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الصحابة وصلوا للدرجتين دول للدرجة دي وصلوا ليها طب احنا فين من هذا احنا لا ندعي ان احنا سعداء ولا ندعي ان احنا في نجاة في الآخرة ولا ندعي براحة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وغير ذلك ايه السبب في هذا العلماء بينوا ان المنهج واحد لكن السبب هو عدم تطبيق هذا المنهج عدم تفعيل هذا المنهج على الإنسان وفي البيت والأسرة والعائلة والقرية والمدينة والمجتمع والدولة والأمة والعالم والعالم كله وأصبح الحال دلوقتي كأننا نصد عن سبيل الله بدون لا نفع كيف غير مسلم واحد غير مسلم يقرأ عن هذا المنهج فيجد ان هذا المنهج منهج ما شاء الله جميل طيب ومنهج متكامل ومنهج فيه كل خير ثم ينظر الى حال المسلمين فيجد يجدهم ليسوا سعداء ما هماش سعداء الله فيقوم يقول هذا المنهج لو كان مصلحا لاصلح اهله لكن أهله ما هم السعداء يبقى المنهج ده ما هوش مش منهج كامل ولا يدخل في هذا المنهج يبقى أعمالنا وأفعالنا كأنها تصد عن سبيل الله بدون ما نشعر بدون ما نشعر نظر لأعمالنا إيه ده ده مسلم وبيكذب ومسلم وبيخون مسلم مش عارف مسلم ويعدل لا لا يبقى خلاص الدين ده لا لا نصد عن سبيل الله شوف انت اقوالنا قد ايه وأعم... وعلمنا قد ايه واعمالنا وافعالنا قد ايه زين هذا بذاك اقوال كثيرة وعلم ما شاء الله لكن اين التفعيل العملي اين المنهج الحركي اين العمل يبقى في فرق شاسع وبون واسع بين الاقوال والعلم والمعرفة وبين العمل وبين الفعل وهي دي الفجوة الكبيرة بين ما نعلم وما نعمل أين أنت فين علمك وفين عملك فين علمك وفين عملك الفرق بيننا وبين الصحابة كانوا يسمعون الآية أو الحديث يسارعون ويبادرون إلى التنفيذ العملي والتطبيق في الحال لا تسويف ولا تأويل ولا جدال لكن احنا نسوف طيب لما خلص الإعدادية طب لما خلص المرحلة الثانوية أما انتهي من الجامعة لما لما لما لما ولا تأس والإنسان يموت وهو مقصر تسويف طاعة بلا تسويف ولا تأويل سمعنا وأطعنا منهج سمعنا وأطعنا السمع والطاعة العلم والعمل لكن احنا نسمع ونعلم ونسوي ونأجل ونجادل أصل كان وأصل كان و و إلى غير ذلك فأصبح في فجوة كبيرة بين العلم وبين العمل بين القول وبين الفعل آن الأوان إن إحنا نقضي على هذه الفجوة نزيل الفجوة دي لأن الفجوة دي يا أحباب بتحدث لنا أمور أول هذه الأمور الفجوة الكبيرة بين القول والعمل قلة الصلاح في الأمة وقلة العلماء في الأمة الصلاح والعلم بمعنى إيه نعلم إن الصلاة الصلاح يقل يوما عن يوم وشهر عن شهر وسنة عن سنة بيقل الصلاة يوم عن يوم أسبوع شهر سنة بيقل الصلاة وكلما زاد الزمن قل الصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في ذلك فقال يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حسالة أو حفالة كحسالة أو كحفالة الشعير والترب لا يباليهم الله بالا ايه الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصلاح بيقين يذهب الصالحون الاول فالاول وده العمده فيه حديث خير القرون قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يبقى هيقل الصلاح اهو من عهد الصحابة التابعين أتباع التابعين وهكذا كلما جاء جيل بعد جيل يقل يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حثالة أو حفالة كحثالة أو كحفالة الشعير والتمر عارف التمر لما تصبح كده تجد التمر كله أمامك وبعدين تبدأ تاخد الطيب الجيد الرطب والأحمر ما شاء الله وتسكر وإلى آخره في النهاية يبقى إيه في الصباطة الشيص شيص لا يأكله الإنسان ربما يكون علف للحيوانات أو ربما يلقى لا للإنسان ولا للحيوانات ليس فيه فائدة ليس منه فائدة خلاص طب نلقيه فكذلك لا يبقى في النهاية إلا مثل هؤلاء الحفالة أو الحفالة وسبب هؤلاء يتطاولوا على القرون الأولى اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول أفضل الناس قاطبة منذ آدم إلى قيام الساعة لا من قبلهم ولا من بعدهم هيأتوا ناس زيهم خير الناس ده مين اللي شاهد صادق النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ومع هذه الشهادة تجد من يتطاول على هؤلاء من الحثالة أو الحفالة وانت شايف اليومين دول والإذاعات والقنوات والضلال والكلام الخبيث وكله تجريح وسب وشتم وإلى غير ذلك في المنهج وأتباع المنهج وبينطبق عليه قول الشاعر وإن كان الشاعر يعني أخطأ في أنه نسب الرفع والخفض إلى الزمان إنما اللي يرفع واللي يخفض هو مين هو الله عز وجل صلي على الحبيب يقول إني تأملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كالمنخلق يعلن نخال على الدقيق سفاهة ويحط لب لبابه من أسفله شايف التشبيه عارف المنخل لما بنعمل بيض دقيق ايه اللي بينزل تحت اللب الدقيق اللي احنا هنخبزه اللي هيطلع منه كله خير وايه المنخل بيحجز فوق ايه الحصوة والعفشة ومش عارف الرديء يرفعها فوق فبيقول الناس دول برضو بقوا بيرفعوا الحثالة الحفالة وبيحطوا من مين من أصحاب اللب من اللي هم القمة إني تأملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كالمنخل يعلن نخالة على الدقيق سفاهة ويحط لب لبابه من أسفله اللب دي يعني خلاصة الشيء جوهر الشيء حقيقة الشيء الأمنية اللي انت عايزه منه الغاية اللي انت الهدف اللي انت عايزه فهم بيتطاولوا عين سبحان الله جيل الصحابة دول جيل عجيب فريد لا مثيل له النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يبشر فلان او ربنا يبشر فلان بالجنة خذ المثال ده لو جه وزير التربية والتعليم لطالب في الثانوية وهو في نص المرحلة الدراسية كده وقام كتب له الشهادة بتاعت الثانوية ومعتمدة توقيع وخف وقال له انت حصلت على 110% من 100 واستلم الشهادة في ايدك اهي. الطالب ده هيذاكر يغلب نفسه ليه ويسهر الليالي ليه ويفتح الكتاب ليه ما هو خلاص العملية ايه في جيبه ما هي الا وقت بس ما يبدأ التنسيق اتفضل واعلى كلية يدخلها الصحابة ربنا بشر بالجنة والنبي بشر بالجنة خدوا شهادة النجاح ولا ما خدوش ضمين ولا مش ضمين ده مين اللي أقدرهم ده ما فيش فيها شك بقى يعني هو في الجنة في الجنة خلاص انتهى الأمر مثلا سيدنا عمر في الجنة خلاص في الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة طب هل بعدما بشر أحدهم بالجنة تكاسل ما عادش بيصلي هصلي ليه بقى ما خلاص أقيم الليل ليه أهلا ده يبشر بالجنة ويزداد في فعل الصالحات وعمل الخيرات مش بقول لك جيل عجيب جيل فريد جيل ربهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس قاطبة أفضل الناس يبقى لازم نعرف هؤلاء حتى نقتدي ونصيب شوف علمهم وعلمهم وعملهم لابد أن نكون على هذا المنوال وعلى هذا الدرب فالفجوة بتوجد لي هذا الأمر اللي احنا عايزين نقضي على هذه الفجوة طيب دي الحقيقة دي الأمر الأول أو الحقيقة الأولى ما أنا عايز برضو هذا الأمر لو كبرت الفجوة بين العلم والعمل ايه اللي هيحصل هيحصل اقبال على الدنيا واجبار عن الاخره خلاص الناس بقى منشغله بتتنافس بتتصارع على الدنيا ونسيت الاخره ونسيت ان في رب وان في قبر الله هم الجماعه اللي اياهم دلوقتي هم كانوا بيخافوا من رب ولا من قبر نسوا ربهم وقبورهم عشان كده وقعوا فيما وقعوا فيه من ظلم وطغيان وفساد وإفساد في البلاد وفي العباد نسوا نسوا الله فأنساهم أنفسهم يبقى في إقبال على الدنيا وتطاحن على الدنيا وتنافس وكل واحد عمال وأرصدة كل دي ومكان وهنا وهنا وعمال يحط فين بنك الرحمن فين بنك الرحمن ما بتسألش عنه ليه فين رصيدك فيه ده بنك الرحمن لا بتسافر له ولا بتقطع ولا ولا بتتعب ده موجود معاك ملازم ليك في بيتك موجود في عملك موجود في طريقك موجود في مسجدك في كل مكان موجود فين رصيدك في بنك الرحمن لا نغفل ننسى بقى ده عشان كده سليمان بن عبد الملك لما قال لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ونحب الدنيا احنا بنحب الدنيا وبنكره الموت ليه قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب مش فاكر ان في رب وقدر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار سبحان الله على كل ما كان من أموال مليارات مش ملايين وتتصور لما مات الحكيم ما لقوش له قبر لما مات حفيده يدفن في قبر جده لأمه لأن الجد الأب والأب ما ناسيين خالص إن في موت وفي قبر ما بنوش كان قصر وكان فيلا وكان مليارات والقبر فين بدأ يفتكر لما الواد مات بدأ يفتكر إن في موت وإن في قبر وإحنا ما بناش طب يلا نبني وبعدين لما يبني يقوم يختاروا حاجات مستوردة إيه 15 مليون على قبر ما في النهاية الكل بيختاروا فيه قبرك لا تستطيع تدخل فيه تكييف ولا إنارة ولا رخام ولا تفرشه بالسجاد هو خلاص زي ما انت زي ما انت عايز من بره وابني زي ما انت عايز من بره لكن في النهاية في التراب والى التراب وفي الظلام وفي الضيق من القصور الى القبور يبقى في اقبال لما الفجر كلما كبرت الفجوة بين العلم والعمل كلما كان هناك اقبال على الدنيا وادبار عن الاخرة ولذا لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني إنك منذ أن ولدت استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا ودار تستقبلها أقرب إليك من دار تستدبرها منذ الولادة منذ اللحظة الأولى لما جيت للدنيا هنا وانت بدأت مسافر إلى الله كل دقيقة بتقربك من الآخرة وتبعدك عن الدنيا ولذا الواحد بيتعجب للي بيعمل حفلة على عيد ميلاد عيد ميلاد على ايه على ان سنة ولا سنتين ولا عشرة نزلوا من عمرك انت فرحان كان عمرك ستين بقى خمسين فرحان كان عمرك سبعين بقى خمسين فرحان ما ده كله بيمر منك ده كله بينزل من عمرك فكل دقيقة بتنقص من عمرك لانك عمرك معلوم خلاص ومسجل ومكتوب أي دقيقة أي يوم بيمر بينقص من هذا العمر يعني يوم ما بتقطع ورقة النتيجة بتقطع يوما من عمرك أنت لا يعوض ولا فيه رجع إطلاقا الورقة يجي بعدها ورقة والنتيجة بيجي بعدها نتيجة لكن عمرك أنت يومك الساعة الدقيقة انتهى انتهى إنك منذ أن ولدت استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا ودار تستقبلها أقرب إليك من دار تستدبره لأنك أنت مسافر هنا أنت بتقترب كل شوية تقترب وكلما اقتربت كلما ابتعدت تقترب من الآخرة وتبعد عن إيه؟ عن الدنيا فعايزين نقضي على هذه الفجوة اللي بتحدث لنا هذا الإقبال على الدنيا والإقبال عن الآخرة يبقى لابد نقضي على الفجوة بين العلم والعمل انظر إلى عملك فين عملك أين أنت من هذا العمل أنت على علم وتعلمت شيء طيب جميل غذائك وروحك حياتك أمورك كل حاجة وأكلك وشربك بس فين العمل أين أنت من العمل وازن كده بين العلم والعمل بين الأقوال والأفعال عايزين نوازن بينهم الصحابة يسمع يطبق تنزل آية الحجاب انتهى فأصبحنا خلف رسول صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان ما قالتش بقى لما اشتري قماش جيد ولما اروح افصل ولما اخلص اللي عندي أصل عندها ضلفة للربيع وضلفة للخريف وضلفة للصيف وضلفة للشتاء أصل إسراف هرميه حرام لا لا لا لا أما خلص اللي عندي ده ولما لما إنما السلف ما عندهمش سمعنا وأطعنا لا تسويف على طول يا دوب الراجل سمع الآية من النبي راح على بيته قرأ الآية قامت المرأة فشقت على طول لا اروح بقى عند مش عارف اسافر فين ولا كارفور ولا اجيب مش عارف ايه ولا اعمل ايه ولا انقي طرز فين ولا ابدا فوري استجابة فورية هو ده الفرق هو ده الفرق الواضح لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي معاه خاتم ذهب هذا حرام على الذكور والمال يقول طب لما اروح عشان اقنعها واكلمها واعمل مش عارف اريحها ابدا انما يلقي على الارض فوري خذوا فانتفع به ما كنت لأنتفع شيء نهاني عنه رسول الله سمعنا وأطعنا فقاموا على الفجوة بين العلم والعمل فأصبح العلم مطابق والعمل مطابق الاثنين مطابقين لبعض مفيش فجوة بينهم مفيش مساحة بينهم ما فيش فرق بين أقوالنا وأفعالنا وعلمنا وعملنا أبدا لكن إحنا لما أصبح في فجوة أصبح في إقبال على الدنيا وإدبار على الآخرة وبعدين أصبح بعد ذلك حقيقة أخرى مرة إننا استهنا بالمعاصي ما دام مفيش عمل يبقى الوقوع في المعصية مش الوقوع في المعصية فقط ده أصبح حتى الاستهانة وأصبحت هناك ذنوب أخذت حيز العادات في حياتنا وأصبح برنامج يومي في حياة الإنسان الذنوب دي والمعاصي دي برنامج يوم يومي في حياتنا ما نستغناش عنه أصبح زي الماء للسمك إيه ده للدرجة أيوة نعم ذنوب تحولت من كثرتها والتعود عليها أصبحت عادات وأصبحت جزء من برنامج اليومي ولا نلقي لها بال وأصبح ننظر لها على أنها شيء يعني عادي خالص إيه اللي فيها ولا حاجة خذ مثال وصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم المرأة المتبرجة عارف المرأة المتبرجة كل يوم بتصبح الصباح كل يوم تخرج من العمل كل يوم تخرج من البيت كل يوم دهن خدا بالطلا كدهنهن الأنعلة عادة بقت عادة ولا مش عادة ممكن تنزل بدون كده اطلاقا وتكشف الصدر والرقبة والذراع والساق والشفاف والمجسم عادة كل يوم صباح تقوم تعمل كده وهي ما تفكرش أبدا أن هي ارتكبت كبيرة من الكبائر لا احنا حرة بلبس شوف بقى كل يوم بترتكب كبيرة من الكبائر والزوج مش على باله خالص ان زوجته بترتكب كبيرة من الكبائر كل يوم وان الكبيرة اصبحت عند زوجتي عادة تعودت عليها ولا حد من الاسرة عادي خالص يشوفها تلبس وعمالة تحط وتعمل وتخرج وتروح والصنف ده عايز يروح السوق يقعد بقى يتجمل ويتزين تبرقا يروح العمل يروح مش عارف ايه احد العلماء يقول لا تقول هي العاملة بل هي الهاربة لان المرأة العاملة هي التي تعمل في موطنها الاصلي وهو البيت والتي تترك المرأة البيت الأصلي العمل الأصلي فتذهب إلى عمل آخر فتكون هاربة لكن احنا بقى بنقول ايه بنقلب دي عاملة دي مش عاملة لا هي دي العاملة بقى مفيش حد من الأسرة يعني واضح في ذهنه كده ولا في قلبه ولا يفكر ان هذه المرأة هذه الأم هذه الأخت هذه البنت كل يوم ترتكب كبيرة من الكبائر طيب وبتنزل للعمل بتركب الاتوبيسات والميكروباصات وبتلاصق الرجال وبتزاحم الرجال برضه معصيه ولا مش معصيه مخالفه اهي يوميه وتروح عند المكان اللي هي بتشتغل فيه ومختلط وبتجلس بجوار الرجال وتنظر للرجال تحدث الرجال تضحك للرجال و... وسبحان الله لما تيجي عند زوجها بقى شوف رائحة الفم ايه ورائحة الثوب ايه ورائحة الجسم ايه وشوف حالها عامل ايه لكن لما تخرج تجلس بقى بالساعة امام المرآة هذه المرأة كل يوم بترتكب كبائر ولا مش كبائر كبائر اصبحت الكبائر بتاعتها دي عندها ايه عادة عادة خالص بل هناك ذنوب جماعية للأسرة بترتكبها صباحا ومساء يعني لما يجي كده الأسرة والراجل ما يفكرش ان هو ضيع الأمانة الذي ائتمنه الله عز وجل عليها يجلس أمام الإعلام الفاسد إعلام فاسد هو وزوجته وأولاده ويشاهدوا الإعلام الفاسد وشايفين ويقوموا يناموا قبيل الفجر ينامون على المعصية كما أصبحوا على المعصية ناموا برضو على الإيه وده أصبح كل يوم وعادة خالص فانتقلت هذه المعصية إلى عادة ما يناموش إلا لما يشوفوا إلا لما يسمعوا هذا الإعلام الفاسد وهذه القنوات الفاسدة ويقوموا يناموا عليها قبيل الفجر ده واقع فالفجوة الكبيرة بين العلم والعمل أوجدت لنا الاستهتار بالذنب والمعصية والاستهتار بالذنب والمعصية ذنب أكبر من الذنب نفسه أكبر من الذنب أكبر من المعصية اللي أنت بترتكبها الاستهتار بيها إن الإنسان يستهتر يعني حاجة تلبس تحط مش عارف تعمل إيه يشوف قنوات إيه يعني حاجة استهتار والاستهتار بالذنب ذنب أعظم من الذنب أعظم من اللي هو بيعمله استهتار شوف سيدنا أنس رضوان الله عليه سيدنا أنس من النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في العمر والأولاد والرزق وكان من المعمرين وعاش في حياة النبوة وبعد حياة النبوة وهو مع التابعين يعني معاه بقى ناس من بقية الصحابة ومعاه ناس من التابعين يعني بيحدث وبيكلم مين القرون الايه مفضلة مش كده مش بيكلمنا احنا مش بيخاطبنا احنا انما ده بيكلم القرون المفضلة بقية من الصحابة وادي دول كبار التابعين يقول انكم تعملون اليوم اعمالا هي ادق من الشعر في نظركم كنا نعدها من الموبقات ايه الكلام ده الكلام ده كبير قوي وبيكلم مين لا مش مش مش ده يعني مش بيكلمنا احنا لا ده بيقول لك بيكلم من القرون المفضله انكم تعملون اليوم اعمالا في نظركم في فكركم ان ده امر هين ولا حاجه يعني اتكلمت كلمه على واحد ولا وقع نظري عن امراه عادي يعني هينه يا سيدي سهله كنا نعدها من المهلكات من الموبقات الله هو الذنب ممكن في أيام الصحابة يبقى له درجة وفي أيامنا له درجة ولا هو الذنب ذنب الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة ولا تنتقل الصغيرة إلى كبيرة إلا بضوابط شرعية وأمور عند أهل العلم لكن دي صغيرة ودي كبيرة وهي في كل عصر كبيرة ودي في كل عصر صغيرة ولا هنغير ونبدل الكبيرة تبقى صغيرة كانت كبيرة أيام الصحابة تبقى أيامنا صغيرة ولا هي كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة ما سيدنا أنس بيقول انتوا يعني بتنظروا لها كده عنها شيء هين خالص وسهل ولا حاجة من اللمن ويعفو عن كثير لكن بخلاف الصحابة كانوا بيعدوا هذا أمر كبير لا الذنب هو الذنب والمخالفة هي المخالفة أيام الصحابة أيام التابعين في أيامنا إلى قيام الساعة لكن إيه القضية يا أحباب القضية إن الصحابة بينظروا إلى شيء مهم جدا وهو قبول العمل أو عدم القبول يعملوا أعمال ويظلوا يتضرعوا إلى الله عز وجل كي يقبل منهم هذا العمل وهو لا يدري أقبل هذا العمل أم لم يتقبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إنما يتقبل الله من المتقين يبقى في عمل مقبول وفي عمل إيه؟ غير مقبول فالصحابي يعمل العمل ويخشى ألا يقبل فيعمل عمل آخر ويخشى أن لا يقبل فيعمل عمل آخر فيظل يسارع في فعل الصالحات ولذا لما رب العالمين عبر إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في مش إلى مع إن إحنا لما نسارع باللفظ بقى الطريق التعبير التعبير بتاعنا إحنا سارعت إلى ولا في إلى المسجد إلى المدرسة إلى المستشفى إلى العمل إلى البيت وهكذا لكن التعبير القرآني دقيق إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ما قالش إلى الخيرات لمن؟ لأنهم لم يخرجوا من الخير حتى يعودوا إليه فهم منغمسون في الخير ليلا ونهارا ما خرجش عشان يعود فهو في الخير ما لا ينتهي من خير إلا ويدخل في خير عشان كده كان اعتقاده يعني يعمل العمل ويخشى أن لا يقبل فيعمل عمل آخر وهكذا فيدفعه العمل إلى عمل ويظل يسارع في فعل الخيرات وعمل الصالحات قولوا مثل ما يقول المؤذن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه أيها الأحباب الفجوة بين العلم والعمل تجعل الإنسان يستهتر بالذنب بعدما أقبل على الدنيا وأدبر عن الآخرة ولذا المسلم عليه أن يطابق بين القول والعمل بين العلم والعمل حتى لا يقع في حبائل الشيطان ومصايد الشيطان وشباك الشيطان التي ذكرنا منها بعض هذه الأمور وكذلك تكبر عنده الفجوة بين العلم والعمل علينا أن نقضي على هذه الفجوة ثم على المسلم أن يعلم يقينا أن الفجوة بين العلم والعمل بين القول والفعل كبيرة من الكبائر كبيرة نعم شوف احنا بنحضر دروس وبنسمع دروس وبنقرأ كتب وأمور ما شاء الله طيبة ايه اللي احدثه هذا المنهج في نفسي وفي بيتي وفي اسرتي وفي مجتمعي ايه هو التغيير استمعت اليوم لدرس قبل المغرب وبعد المغرب واستمعت طول الاسبوع وطول السنه ما الذي تغير عندي لازم اسال نفسي ولازم اقف مع نفسي انا حضرت وسمعت أين أنت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أين أنت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح علم وعمل دعا إلى الله وعمل صالحا واعتز بهذا الدين وقال إنني من المسلمين يبقى علم وعمل لكن الفجوة لو قصرنا في العمل هيحدث فجوة هذه الفجوة كبيرة من الكبائر بل ربما أشد من الكبيرة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر هذه كبيرة وممقوتة وربنا ساخط على هذا يبقى كبير ومقت وسخط نعوذ بالله مش بقول لك الامر خطير شوف الفجوة ديت كبيرة من الكبائر الذي على علم وليس على عمل او علمه اكثر من عمله او انه يعلم ولا يعمل وهو يتكلم ولا يفعل يبقى ارتكب كبيرة من الكبائر كبر مقتا امر منقوط رب العالمين يسخط على هذا ولا يرضى هذا ابدا أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله لكن المسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا العلم والعمل لأن احنا هتقع في زمن قلنا أول حاجة بيقل فيه الصلاة وفي المقابل العلماء كذلك العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى إلا عالم وفي رواية لم يبقي إلا عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا يعني في أنفسهم وأضلوا يعني غيرهم تعال معايا بقى كده يذهب الصالحون وأدي قبض العلماء أه ذهاب أهل الصلاح وموت العلماء موت أهل الصلاح وموت العلماء يبقى الفجوة هتكبر ليه؟ لأن ما عادش عندنا القدوة اللي هنتأسى بيها وهنقتدي بيه يقول ويعمل فنقتدي نرى فعله فنتأسى بفعله بإيه؟ رفع موت أهل الصلاح وموت العلماء يبقى لابد أن احنا نقضي على الفجوة حتى تستمر القدوة ويستمر العلم والعلماء وأهل الصلاح عايز الصلاح والعلماء والقدوة لن يكون ذلك إلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين علم وعمل علم وعمل إن الذين قالوا ربنا الله وفقط وانتهت القضية ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإذا ساعة ما قلت لك إن هذا المنهج التطبيق العملي له هيجعلك سعيد في الدنيا وفي نجاة في الآخرة وراحة نفسية وطمأنينة قلب وانشراح صدر لهؤلاء لا يخافون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخاف مما هو آت عليه ولا يحزن مما فات إطلاقا هذه راحة القلب طمأنينة القلب يبقى لابد أن احنا نشعر بهذا جيدا ونستحضر هذا حتى نقضي على الفجوة بين العلم والعمل حتى يستمر أهل العلم والصلاح والقدوة فسيدنا أنس لما تكلم بهذا الكلام كان الاعتبار الأول ان الصحابة كما قلت دائما وابدا يعملون العمل ثم يخشى ان لا يقبل فيسارع في عمل اخر بعده وبعده وبعده فيستمر على هذا المنوال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الينا ننظر وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما اتوا يعمل العمل كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه وهي كانت تظن ان هذا يعني ايه سارق والزاني والقاتل لا انما هذا المسلم الذي يصلي ويصوم ويعمل عمل صالح ويخشى ويخاف الا يقبل منه وقلوبهم وجله الاعتبار الثاني بعد الخوف من عدم قبول العمل الحسنه المرجحه والسيئه المرجحه هذه بقى إنكم تعملون اليوم أعمالا أدق من الشعر في نظركم كنا نعدها من المهلكات ليه؟ لأن كان دايما الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى الحسنة المرجحة والسيئة المرجحة ما هو مش ممكن الميزان مش فيه نصف درجة نصف درجة في المجموع تودي الواحد هناك في أعلى كلية ونصف درجة ممكن توديه هناك في أقل كلية ونصف درجة ممكن تخليه راتب واقع ولا مش واقع واقع برضه الحسنات والسيئات ممكن سيئة تكون زيادة فتسق الميزان ميزان السيئات يبقى ياخد كتابه الشمال السيئة ديت عشان يزيلها كان عايز يعمل ايه ها يعمل ايه عشان يشيل السيئة دي ان الحسنات يذهبنا ده مش يعمل حسنة ده عشر حسنة ما هو الحسنة بعشر امثال يبقى هيعمل حسنة هياخد عشر امثال كان عشر حسنة كان يزيد السيئة دي ويبقى من اهل اليمين شفت الصحابة بنزور عليه بقى ان ممكن سيئة واحدة ترجع اللي كانت عايزة عشر حسنة ويبقى حاله حال ويبقى فين عشر حسنة وانت لما تيجي تقرأ كده حرف من كتاب الله حرف واحد مش كلمة حرف النبي الشرر كده وعلمنا كده الحرف الكام حسنة والحسنة بكام ده حرف واحد يوم الصحابي يقول ايوه ربما الحرف ده هو اللي يثقل ميزان حسنات اعماله اتكلم او اقرا ربما العمل ده هو اللي يثقل ميزان حسنات اعماله كل حسنة عنده بيضع في اعتباره ان ربما هي دي اللي تثقل الميزان ما تبهاش ما فرطش فيها لو هنقول لك الحسنة دي اللي هتعملها دي هي اللي هتثقل ميزان حسناتك وتجعلك من اهل اليمين هتسيبها ولا هتهرب منها ولا تعملها اعملها ولو هتعب فيها هعملها عشان هي دي الفاصل هي دي اللي هتثقل ميزان ها فالصحابة هكذا فكانوا يحشوا من السيئة ويخافوا من ضياع الحسنة عشان كده سيدنا أنس يقول كنا نعدها من المهلكات ربما إن لم أعمل هذه الحسنة يبقى ميزان سيئاتي أثقل بسيئة واحدة يبقى أروح مع الجانب الثاني كنا نعدها من المهلكات من أجل هذا لابد أن احنا ننظر لنفسنا شوية ولأحوالنا فين علمك وفين عملك فين القول وفين الفعل كنا نعدها من المهلكات كبر مقتا عند الله مش عند حد تاني كبر كبير ومقت منقول وسخط وغضب من الله عز وجل لمن يعلم ولا يعمل لمن يتكلم ولا يعمل لمن لا يطابق قوله وعمله الصحابة كانوا يأخذوا الخمس آيات من القرآن يحفظوها ويعملوا اللي فيه قالوا فحفظنا القرآن والعمل معا حفظ وعمل علم وعمل فوري أين نحن من ذلك كل واحد يسأل نفسه بقى وكل واحد يخلو بنفسه ويوازن بين قوله وعمله بين علمه وعمله يوازن أنا بطبق قد إيه كام في المية لو عندنا تاجر مثلا عنده عشر أصناف الصنف ده بيكسب خمسين في المية الصنف ده بيكسب أربعين في المية الصنف ده بيكسب 20 ده 5 ده لما يجي يختار العقلاء من التجار هيختار الصنف اللي هيكسب 5% ولا 50% 50% المسلم اللي بيتاجر مع الله تجارة رابحة تجارة لن تبور برضه يتخير من العمل كده عشان كده الصحابة كان دايما أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال الأعمال دي كلها صالحة وأعمال كلها مطلوبة بس ماشي أنا هعملها بس أنا عايز أزيد في عمل ربنا بيحبه عشان ثوابه أكبر فكان دايما سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله مش ده كان سؤال بيجي من الصحابة وكثير من الصحابة يسأل هذا السؤال لأنه عايز يعمل والعلم النافع هو اللي هيدفعك للعمل عشان كده في الدعاء اللهم ارزقنا علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع ما هو العلم النافع العلم اللي هو طابق العمل والعمل اللي طابق العلم ده العلم النافع نفعني لانني امتثلته عمليا لكن من علم لا ينفع دل على علم وليس على عمل عرف وتعلم وبقى ايه لكن فين عمله فين التطبيق فين التنفيذ اصبح علم لا ينفع فكان المسلم دائما وابدا يسال الله عز وجل ارزقني علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع لان العلم الذي لا ينفع هو ده اللي هيكبر الفجوه بين العلم والعمل والعلم النافع هو اللي هيطابق العلم والعمل ويقضي لنا على الفجوه آن لنا أن نعي هذا وأن نراجع النفس وأن نحاسب النفس من الآن من الآن وضع نصب عينيك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد حقق هذا المنهج مع السلف الكرام الحياة السعيدة وحقق لهم كذلك النجاة في الآخرة وحقق لهم كذلك طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر فإذا أردنا أن نعيش في هذا أن نكون من السعداء في الدنيا ومن الناجين في الآخرة وممن اطمأنت قلوبهم بذكر الله وبطاعة الله لا بد أن نطابق العلم والعمل أعمالنا تطابق علمنا وأفعالنا تطابق أقوال علم وقول عمل وفعل آن لنا أن نعيش في هذا الجو وأن نعيش في منهج الله عز وجل عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا إلى منهج حركي عملي نعيش به في دنيا الناس فتدعو إلى الله بعملك قبل قولك وبسمتك وأخلاقك قبل علمك داعية إلى الله ترغب الناس في هذا الدين ترغب الناس في هذا المنهج الذي هو بالنسبة لنا كمثابة الماء للسمك لا حياة للسمك إلا في وجود الماء كذلك لا حياة لنا إلا في هذا ظل هذا المنهج عندما نطبقه تطبيقا عمليا حركيا هذا المنهج بالنسبة لنا بمثابة الضوء أو النهار للعين قيمة العين إيه بالليل في الظلام قيمة العين إيه لا ترى شيء لكن قيمة العين تتوقف عند وجود الضوء إيه؟ أو طلوع النهار قيمة العين هنا كذلك سلامة القلب وسلامة العقل تتوقف باتباع هذا المنهج فمن أراد سلامة لقلبه ولعقله وفي العقيدة والعبادة والمعاملات فعليه أن يعمل بما يعمل وأن يحول علمه إلى واقع عملي حركي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وإياك والكبيرة وهي الفجوة بين العلم والعمل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا شكارين له ذكارين له أوهين له مخبتين له مطوعين له منقذين له منيبين إليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم احسن ختامنا اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى وكل عمل وقول يقربنا اليها ونعوذ بك من النار وعذابها ومن كل عمل وقول يقربنا اليها بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم من هذا الموضوع الجيد الشيق الماتع نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحزم البرنامج المقرر إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن آه عن طرف إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء بربع ساعة بربع ساعة إن شاء الله تعالى ولا نزيد ثم بعدها من أراد سؤالا أو استفسارا فيما يتعلق بموضوع المحاضرة من شيخنا فليتفضل مشكورا وأهلا ومرحبا وأهلا ومرحبا به وهذا بعد الصلاة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أخوة الإسلام نواصل الحديث عن موضوع المحاضرة من طرف ولا نطيل على حضراتكم فقد تكلم شيخنا المبارك حفظه الله وبارك فيه عن موضوع مهم جدا وهو الفجوة بين العلم والعمل وموضوع جيد للغاية حقيقة موضوع جيد ونحن في حاجة إليه عمليا بعيدا عن شقشقة اللسان واللحن في الكلام فما أكثر الكلام وما أقل العمل وهو الفارق والضابط بين أصول في ديننا بين منهج السالفين وبين حقيقة السالفين وبيننا نحن بين الابتداع في دين الله عز وجل وبين الاتباع لدين الله عز وجل بين الخير وبين الشر بين الرفعة وبين الخسة وبين أمور كثيرة غابت عن وعي المجتمع الذي يشكشك واهتم بشكليات لا تقدم ولا تؤخر إن الناظر إلى مجتمعنا يجد خللا فكريا واضحا ذلك لأن الإنسان العاقل إذا أراد ثمرة حلوة محبوبة اهتم بأصلها وأصلها بذرة ينتقيها يبقى يهتم بانتقاء البذرة ثم بزرعها ثم بسقيها ثم برعايتها لما نبتت ولا يكون عاقل ولا يكون عاقل إن الثمرة الحلوة المرغوبة المحبوبة تثمر أو تنتج ثمرتها بغير أصل صحيح قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إخواني تعالوا جميعا إلى كلمة سواء بيننا نحكم على واقعنا من حيث الفرد والأسرة والمجتمع وفي هذا الأسبوع ثم الذي يليه نرى أنفسنا على طريق وعند مفترقه وفي أحضاننا الشباب والشابات من الأبناء أولاد الأبناء والأقارب إلى آخره إما إلى طريق الطب وإما إلى طريق الهندسة وإما إلى طريق المحاسبة وإما إلى طريق المحاماة وإما إلى طريق التعليم طرق شتى وهنا محل الكلام والعلاقة بين محاضرة شيخنا حفظه الله وهو الفجوة بين العلم والعمل ونتكلم عن مجتمعنا هو هو المدرس هو هو رئيس اللجان هو هو الأب هو هو الأخ هي هي الأم هو هو المجتمع الذي صفق وطبل وزمر وشنع على الثورة المباركة عندهم لأنها زالت الفساد وطاحت بالفساد وظنوا أنه لا فساد بعد وقد نسوا أو تناسوا أن الفساد فيهم ما زال قيد وهنا نرجع إلى قول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فهم هم الذين صفقوا وطبلوا وذمروا هم الذين يغشون وهم الذين يغششون وهم الذين يرشون وهم وهم وهم وهم في واقع نعيشه بعد أيام يتهكمون من المحترمين والمحترمات يتهكمون من الطالبات المحترمات ومن الطلاب المحترمين صحيح هذا واقع انفصام في حقيقة الشخصية فهذه الفجوة بين العلم والعمل هو هو الأزهري الذي يقول قال الله قال رسول الله هو هو هذا المدرس الذي تعلم ويصلي لربه ويتعبد هو هو الذي يرتكب جريمة شخصية وجريمة أسرية وجريمة اجتماعية لما يترتب عليها من إداريات بعد نصفق رغبة لها حقيقة حقيقة غابت عن وعي الجميع واقع ملموس نعيشه بعد أيام وفي أسبوع قادم إن شاء الله عز وجل فعلى أي شيء سبب هذا الشيء ما سببه إنه الخلل في مصدرية التلقي من أنا وأين أنا وأين تربيتي وما دوري أم هي شقشقة اللسان واللحن في الكلام والتغني بما لا يقدم ولا يؤخر في الميزان الحقيقي كما يأتي لاحقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق وذكرت في قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خيرا خيرا أو شرا شرا والله هو السميع البصير خلل في مصدرية التلقي الصحيح خلل في الفهم خلل في السلوك خلل في تحديد الهوية هنا الفجوة بين العلم والعمل كلمة امتحان هذا ملمح فقط في الحياة كلمة امتحان ماذا تعني وامتحان عن ماذا امتحان مفترق طرق ثانوية اما الى طب واما الى هندسة وإما إلى وإما إلى وإما إلى حياة مرغوبة مهنية إدارية هرب أسرة مجتمع الكل فيها مسؤول أمام الملك العزيز الجبار قديما هو المجتمع الراقي المحترم الذي أذل الله عز وجل به قوة الفرس والروم والآن أذلنا الله بالفرس والروم لما الفجوة العملية بين حقيقة العلم والعمل المطلوب من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم امتحان على ماذا اختبار على ماذا أيقبل الطالب في الطب فيكون طبيبا محترما صادقا أمينا أيقبل الطالب في الهندسة فيكون طالبا فيكون مهندسا محترما أمينا أيقبل في التدريس فيكون محترما أمينا أيقبل في المحاسبة فيكون محترما أمينا أيقبل في المحاماة فيكون محترما أمينا في القضاء فيكون محترما أمينا في النيابة محترما أمينا مجتمع إداري أصله ولدي وولدك والكل مسؤول من الله وهنا مكمن الخطورة الفجوة بين العلم والعمل صاروا سادات أما نحن لا سادات ولا شيء لما التطبيق العملي لحقيقة قال الله لحقيقة قال رسول الله الامتثال والاتباع والانقياد للعشرات الفضلاء بإطلاق الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان إخواني من غير استطراد أقف على جملة من النصوص وبدون كثير تعليق حديث ابن عمر رضي الله عز وجل عنه وأرضاه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عنهم أدي واحد والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم في مسؤولية أو لا في مسؤولية والمسؤولية تماما والمسؤولية دينية ودنيوية والمسؤول العبد والسائل هو الله الذي خلق العبد الأب يطلب الغش لولده الأم تطلب الغش لولدها الأخ يطلب الغش لأخيه المجاملة من الصديق للصديق في الغش وماذا يعني الغش هذا محترم هذا غير محترم هذا حرامي هذا غير حرامي هذا نصاب هذا غير نصاب هذا إداري محنك هذا فاشل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولذا هذا التخبط الظاهر سببه خلل في الأصل الذي نعيشه غيرنا ما غيرنا نحن نريد تغييرا على الحقيقة الغش يأكلنا والرشوة تأكلنا والفجور يأكلنا إذا ما غيرنا والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا فهم الدين بعيد عن شخشقة اللسان والعقول الجامدة التي لا تفهم لا من قريب ولا من بعيد إنما شعارات خداعة خائنة تدمر من جرى وراءها بجهل من غير علم أصيل يؤصل ويقاعد فيه قال الله صح عن رسول الله بفهم السالفين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان حديث آخر حديث معقل بن يسار في الصحيحين والسياق المسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية وده الشاهد يسترعيه الله رعية الأب استرعاه الله على ولده الأم كذلك رئيس اللجان كذلك المدرس كذلك الرئيس العام اللي ماسك الامتحانات كذلك حتى في اللجان عاوزين نتيجة تكون 100% 70 80% واللي ما يغشاش يرفض ويخرج من اللجان أو يضرب أو يتهان مجتمع متآمر على الضياع والانتهاك لحرمة الدين لذا أكرر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته وده محل الشاهد ثانية وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والدل على الشر كفاعله كما أن الدل على الخير كفاعله أي عزة نرغبها بعد أي سعادة نرغبها بعد أي كرامة نرغبها بعد الفجوة بين العلم والعمل معيار أصيل في رفعة أمة أو خسة أمة في رفعة مجتمع أو خسة مجتمع في رفعة شخص أو خسته في رفعة أسرة أو خستها نص آخر في حديث أبي بكر في الصحيحين كذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثم ذكر طبعا منها حقوق الإشراك بالله حقوق اليدين ثم قال وشهادة الزور أو قول الزور شوف بقى الكلام شهادة الزور أو قول الزور فين شهادة الزور فين في الامتحان شهادة الزور كيف يستوي الذي يجتهد ويسرع ليلا نهارا لأجل غاية هو يرغبها وآخر فاشل منخط يدخل له بكتاب لأجل وصاية مذمومة دلت على شر وعلى قصة ضمير هي يستويان مثلا يضيء هذا ويتفوق هذا خلل في بنيان شخص أسرة مجتمع أمة هنا المهنة محترمة وغير محترمة وواقع ملموس هنا الإدارة محترمة وغير محترمة واقع ملموس ما السبب أصل من أصول ضيعناها الفجوة بين العلم والعمل أساس لأصول ضيعناها والقرآن بيننا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيننا بدعم السلفين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان قال شهادة الزور الصحابي يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا يحدث ومتكئ استفز النبي صلى الله عليه وسلم من شناعة الأمر وخطورة هذا المسلك كان متكئا فجلس قال فما زال يكررها فما زال يكررها شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور شهادة الزور حتى قلنا ليته سكت شهادة الزور الأب شهد زورا صحيح هو نجح بالله عليك حقيقي يا راجل يا ظالم رئيس اللجان صح ونجح يا مدرس يا حرامي صح ونجح صحيح ده يستحق ده يستحق ده يستحق ده ده ده ده ده ده ده ده. انظر الى واقع نعيشه بهذا العصر بعدمه او بوجوده انه تشريع عظيم يدعو للرقي الحقيقي هذا نص نص آخر ونصوص في الباب كثيرة جدا ولا أطيل على حضراتكم حديث أسماء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط ده حقيقة صحيح أنا دكتور ولا دكتور نصاب حقيقة أنا خرجت حقيقة وأنا متفوق ولا افتكر الأيام التي مضت المسألة ليست سهلة المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور لو طرحنا سؤالا بعد تخرج من كلية قال بس أنا بعد ما تخرجت تخرجت بالجيش والله يا عم الشيخ وكنت غشاش وكان ابويا بيجيب لي وامي والاساتذه وقرايبي والحراميه عاملين يساعدوني ويجيبوا لي وانا كنت بصمجي مش عارف الكتاب ده خلي اللجنه حلت من الكتاب بالنص الامتحان جالي بالتليفون وحط التليفون عمدا وعمال اكتب وطول السنة صايع ماذا تكون الإجابة شرعا ثم نرجع إلى حقيقة القول إذا وسد الأمر في غير أهله ما السبب سببه إيه وما النتيجة وما الثمرة هذه الفجوة هنا فجوة وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي السياق عن حديث ابن مسعود بإسناد حسن من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار خلاصته هذا فرع من فروع وغيرها كثير تكلم عنها شيخنا وهذا فرع وفي الباب كثير من البلايا ما غيرنا شيء الفساد راح ما يجي فاسد مثله ألفا من القوم مو هيجي من خارج من القوم فالفساد في مجتمع نريد غسله بفرشة وصابون محترم ونقيه ذلك لأن الغش يجمع الآتي واحد الكذب اثنين الخيانة ثلاثة الظلم الكذب الخيانة الظلم تمكين من لا يستحق شوف الخطورة فين تمكين من لا يستحق مهنيا إداريا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم طريق النار البعد عن الله البعد عن الناس طريق مظلم مشين حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هنا الفجوة بين العلم والعمل حقيقة في ديننا لنرى جميعا أن ديننا دين عظيم يحث على السعادة في الدنيا والآخرة يحث على على الكرم في الدنيا والآخرة يحث على الاجتماعيات في الدنيا على المدنيات في الدنيا والآخرة على كل شيء جميل بأصوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح آه، مع بعض الأسئلة على جناح السرعة الموضوع الأول أو السؤال الأول بيقول في موضوع كاميليا شهادة وإسلامها وتردد اسمك ولا اسمك ولا اسم غيرك مش عارف حضور الأزهر الشريف في إسلام أصحاب الديانات الأخرى وهل يتم رد بعض الأشخاص لأسباب سياسية عن الإسلام آه، موضوع كاميليا يعني أخذ وقتا كبيرا ومساحة عريضة والإذاعات أرادت أن تكبر الفتنة وأن تنشر وأن تظهر الفتن وأنا ما أستمع يعني لمثل هذه الإذاعات لكن كان ينقل إلي من إخواني أنهم بيقولوا كذا وبيقولوا كذا فغالب ما قالوه ليس في الحقيقة من شيء ولم ينوي واحدا منهم أن يتثبت أو يتبين في الأمر يعني لحد من اللي كانوا عمالين يعملوا لقاءات و... والفضائيات يجي عشان يتثبت يقول إيه اللي تم في الفعل وإيه اللي حصل لم يأتي أحد إنما كل إذاعة تبني كلام على على معلومة في صحيفة والصحف دول عنوانهم هماز مشاء بنميم الصحف بتاعتنا والإعلام بتاعنا بسميه كده هماز مشاء بنميم ياخد كلمة يحط عليها ألف كلمة ويحط عنوان عالي من الحقيقة كلية لكنه عنوان عايز يخلي الناس يشتروا بالجريدة بتاعتهم بس ده الغرض غرض تجاري بحت لا هو قضاء على فتنة ولا بحث في حل قضية أبدا والموضوع هي جاءت الأزهر نعم جاءت اللجنة والموظف المختص استلم منها الصور بتاعتها الشخصية وصورة البطاقة وصورة الاثنين الشهود وأنا ما كنت موجود في هذا اليوم حقيقة يعني. وقال لها الشيخ غير موجود تعالي بكرة غدا يعني. هذه كل الموضوع وخرجت في اليوم التالي جات بعد الساعة 2 احنا بنخرج من لجنة الساعة 2 والموظف الإداري بيخرج بعدنا وهو بيغلق مكتبه وهم جم قال لهم انتوا جيتوا دلوقتي عمل لكم ايه؟ كل مشي بعد ذلك لم تأتي ادي كل الموضوع بسهولة وبصدق والصراحة راح مش بيقولوا كده وفي النيابة احنا قدمنا صورها الشخصية الموظف راح قدم الصور بتاعتها الشخصية وقدم صورة البضاعة بتاعتها وقدم صور بطاقة اثنين الشهود الأوراق اللي كانت عندنا اعطاهم منها صور وقال له ان هي جت لكن ما خدتش اشهار من الازهر لان الاشهار ده لازم امضي اوقع عليه وما ده مش موجود مفيش حد يوقع بس وغيرها ما كان بيجي ويمشي برضه ما كنتش موجود لكن بعديها استدراجا لهذا لأنني يعني أحيان كثير بخرج خارج اللجنة فمضيت للراجل للمسؤول اللي عندنا الإداري مضيت له ثلاث شهادات أو أربع خمس شهادات عنده لل... أحيانا بيكون جاي لنا ناس من أسوان أحيانا جاي لنا ناس من أقصى الصعيد فتبقى صعبة قوي إن هو إيه يرجع أو نقول له تعالى ثاني يوم نكلفه أكثر مما نطيق فمضيت هذه الشهادات وخليتها عنده قلت له لما يجي لك واحد لأن اللي بيجي أنا بجري له امتحان امتحان لأن احنا عندنا نماذج أحيانا يجي عشان يطلق زوجته هو متضايق منها ومش عارف يطلقها فيجي يدخل ياخد شهر إسلام ويقدمه في المحكمة والمحكمة تحكم بال خلاص كل واحد يروح لحاله منكم الاثنين وخلاص وتفصل بينهم وبعدين بعد كده بقى هو ايه يزاول الامور زي ما عايز دي نماذج بتحصل ونماذج ان هو مش عارف مين غضبه ومين زعله ومش عارف ايه ع- واحد عايز يتجوز واحد عايز مش عارف ايه قالت له لا لازم اهلها لا لازم يكون مسلم لا طب اروح اجيب اشهار لازم تقعد تمحص بقى وتدقق في- في النماذج دي واحيانا اقول له طب لما اشوف كده ان هو فعلا ما عندوش نية وفي نماذج ما شاء الله جاي تكلمه انت بتكلم واحد كانه دارس مقارنه اديان تكلمه في قضيه الصلب تكلمه في قضيه التثليث في قضيه الابوه في قضيه التاليف ما شاء الله كلام كلام علمي الواحد بيبقى نفسه يقوم يقبل راسه دي نماذج موجودة وما أكثرها والقلة بقى اللي هي النماذج الثانية ديت اللي هي المنخنقة والمنقودة والمتردية دي أحيانا أقول له طب خد أسبوع كده راجع نفسك فيه لأن أنت كده لا هتبقى لا مسلم ولا مسيحي لا أنت نصراني ولا أنت مسلم ونقعد نشرح حديث إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته وإلى غير ذلك بس هذا الشاهد يعني فالقضية الإعلام كان عا- يعني يريد فتنة في الموضوع بس هي بينه وبين الله دي حاجة ترجع ليها لكن هي لم تستلم الشرع من الأزهر يعني لم- ليس معها ورقة إشهار أو الشهادة اللي هي بتاخدها بيها بتطلع بطاقة مسلمة وبتزاول حقوقها في كفرد مسلم في المجتمع لكن بينها وبين الله ده يعود ليها السائل يسأل يقول نعلم جميعا أن جامع الحديث رضوان الله عليهم ش- تشددوا في جمع الحديث حتى ما إذا كان هناك من عنده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عليه مجرد الكذب على دلته لم يؤخذ بحديثه وضعف الحديث فهل إذا كان هناك حديث ضعيف وهناك من النظريات والتجارب العلمية ما تؤكد وتثبت صحة هذا الحديث فهل يجوز الاستعانة مثل هذه النظريات أو التجربة العلمية في إثبات صحة الحديث أم لا يا أحباب إحنا عندنا منهج التثبت والتبين وعندنا الآية والحديث ما دام قد صح الحديث فلا نعرج على شيء لا من قريب ولا من بعيد النبي أصدق عندنا من أي نظرية وأي تجربة وطالما هي نظرية لا أعرج عليها وطالما هي تجربة لا أعرج عليها ليه؟ لأن النظرية هناك من يقول بها وهناك من يعارضها إلى أن تصبح حقيقة علمية لما تصبح حقيقة علمية وهي موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أتكلم بها وأتحدث بها لكن نظرية أو تجربة لا ابعد لأن هناك من يعارض هذه النظرية وربما أنت تقعد تقول بقى النظرية تقول كذا والحزب تقول كذا وهو بيجي واحد يعارض ال- هذه النظرية يبقى أنت أوقعت نفسك في شيء إحنا في غنى عنه ودايما أقول إحنا إسلامنا مش محتاج للغير أبدا مش محتاج الواحد عايز أثبت التوحيد بشجرة مكتوب عليها لا إله إلا الله أبدا عايز أثبت مش عارف إيه بواقع حصلت للشيخ وحصل كذا وشاف أبدا لا يمكن احنا عندنا قل هاتوا برهانكم موجود في قرآننا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة اللي يقول لك تحدثوا تحت في القبر ومش عارف ايه وسمعوا صريخهم ولا سمعوا اصواتهم والى غيره ويطلعوا لل- الائمه ويتكلموا على المنابر والى غيره وبعدين يطلع واحد بعد كده يقول ها، ده كان صوت كمبيوتر واحنا عملناه وبتاع لا واحنا عذاب القبر احنا هنصدق بيه لما يظهر لنا الصوت ده يبقى عقيدة احنا بنصدق من خلال نصوص عندنا النصوص دي ثابتة خلاص على عيننا وراسنا نظرية تقول ما تقولش ده شيء ما, ي... ما نعرفش عليه صحة الحديث أولا إطلاقا نظريات تجارب ما دام نظرية يبقى في من يؤيد ومن يعارض في من يقول بها وفي من يخالفها يبقى لا أعرج عليها لما تصبح حقيقة علمية وأجمع عليها أهل العلم يبقى أذكرها في بيان توضيحي لصحة في بيان توضيحي لمعنى الحديث أو في معنى الآية هذا والله أعلم أستاذنا بقى هو ي- يعرج على هذا الموضوع آه، أو يزيدكم فيه فهو مجال تخصصه بقى طب ربنا يبارك فيه خلاص ان شاء الله حفيده سائل يسأل حول موضوع الفجر بين العلم والعمل قلت أنه من الكبائر أن يكون الرجل خلاف ما يفعل أو يقول ولا يفعل السؤال فإذا كان شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها نعوذ بالله من ذلك فهل يقلع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن لا يفعل كبيرة يا أخي حاجة غريبة خالص زي واحد إيه يقول له أنا ما بتصليش ليه أصل فلان بيصلي وبيغش طب ما يا اخي في فلان بيصلي وما بيغشش ما تكون زي فلان اللي بيصلي ايه وما يغشش وانت هنا عايز تسيب الامر معروف والنهي عن المنكر عشان هو لما بيخلو بيرتكب المحارم طب ما يا اخي ما تخ ما تخ سيب المحارم دي وراقب ربك في السر وداوم على الامر بالمعروف والنهي عن ايه على المنكر يبقى لازم انا اسال عن النافع ليا فين وليه ابص لدي واطلب دي يا عم يقول ده فلان بيه مش عارف لا طب انا خليني زي النموذج الصالح ده يبقى برضه كذلك هذا الاخ ينظر الى الداعيه الذي يراقب ربه في السر وفي العلن وعليه كذلك ان يراقب ربه في السر وفي العلن يعني هو بيخشى من نظر الناس ولا يخشى من نظر الله اليه اجعلت نظر الله اليك اهون الناظرين اليك ليه امال فين الاحسان أنا عايزك تستشعر هذا الجو كده أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كل واحد يا أحباب كل داعية كل مسلم لو استشعر هذا استشعر هذا في كل خطوات في المسجد وهو بيصلي وهو راكع وهو ساجد وهو قائم بين يدي الله وهو يدعو الله وهو في الطريق وهو في العمل وهو في البيت شايف أستاذنا لما عمال يعني مفاسد المجتمع مأثرة عنده أو مأثرة عند كل مسلم ومن إيه إن إحنا ما حققناش هذا الأمر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك استشعر هذا الجو استشعر هذا الجو الإيماني عشان توصل لدرجة الإحسان محطة ودرجة عالية أولا عايزينك ما كنتش انت توصل ليها مين هيوصل ليها فإن لم ت... الله يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك أنا استشعر هذا الجو يبقى في السر في العلم في الجماعة في الفرادة في الليل والنهار بالنسبة لنا ايه سواء أنت لا تراقب العبد أنت لا تراقب الإنسان ما الإنسان بيغيب وينام ويعمى ويغفل كل شيء جائز لكن أنت تراقب من لا يغفل ولا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا السائل أرجوه أن يستشعر هذا أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه الله يسمع كلامه ويرى مكانه ونسأل الله الهداية للجميع برضه هل يجوز أن يأمر المسلم بأمر شرعي ولم يفعله لا يجوز للمسلم أن يأمر بأمر شرعي ويفعله ليه عمالين نسأل عن المواطن دي أنا عايز أأمر وأفعل وقبل أن أأمر باب العلم قبل القول والعمل تعلم وبعدين يأتي العمل مش كده يبقى ليه أنا بقى أقعد أأمر الناس وبعدين حديث في البخاري يدور في, في النار كما يدور حماره في الرحم ليه يكون مثل هذا ليه يكون ده هو نموذج له في الآخرة كما يدور الحمار في الرحم ايه يا فلان ده انت كنت بتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر وانت كنت بترغبنا وتعملنا كنت آمركم بالخير أو بالمعروف ولا آتي أدلكم على المعروف ولا أعمل المعروف يبقى طب انت عايز نهاية ديت طب ليه كن أنت من السابقين إلى العمل يبقى عندك القول والعمل وجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين شوف الآية والذين جاهدوا فينا وانت عايز تدخل الجنة كده وانت نايم ولا ايه وانت بتنتهك المحارم عايز تدخل الجنة وانت لم تعمل تقول لناس ما تغشوش وانت بتغش تقول يا مش عارف ايه ما تسرقش وانت الرشوة وانت بتاخد ما ينفعش يبقى نريد مجتمعا صالحا ينتشر فيه الصلاح والعمل الصالح فالإنسان منا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بس لما يكون في جهاد جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد شياطين الإنس والجان جهاد الهوى لنه ولنهدينهم سبلنا عند ذلك التوفيق والسداد والعناية والرعاية والنصرة والتثبيت من الله عز وجل عشان كده نهاية الآية وإن الله لمع المحسنين لما هتجاهد وتغير السوء إلى أحسن وكل بقى إلى أحسن في القول وفي الفعل وفي العمل والأخلاق إلى غير ذلك يبقى هتعيش في معية الله عز وجل هل زكاة الفطر مالا تجزئ بتذكرنا برمضان ده احنا يا عمي استعدنا اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال اقول لك ايه اقول لك لما يجي لك لما تيجي في العشر الاواخر ولا في الخمس الاواخر من رمضان يبقى الاجابه عليها انت هتتخرجها من دلوقتي ولا ايه يا عم عايزك تستعد لرمضان تستعد لرمضان تدرب نفسك على الصيام وتدرب نفسك على القيام وتدرب نفسك من الآن مفيش واحد بيدخل المباراة كده مرة واحدة إنما لازم بد يكون فيها إيه تدريب وتهيئة أنت هم دول بقى الشهرين التدريب درب نفسك وعد نفسك فيه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة يبقى فيه هنا عدة إيه عشان يبقى لابد استعداد فين استعدادك هو أول استعدادك تسأل عن زكاة الفرد هنخرجها حبوب ولا مال خرجها حبوب ما تاخد بالمتفق عليه وتسيب المختلف فيه أنا ليه ليه في حاجات يعني متفق عليه وحاجات مختلف فيه والمتفق عليه ده في استطاعتك ولا مش في استطاعتك نعم في الاستطاعة ميسر أي بقالة أي مش عارف محل تشتري الأرز اللي أنت عايزه والفول اللي أنت عايزه وكل عدس اللي أنت عايزه كل حاجة ميسرة ما تاخد بالمتفق عليه وتسيب المختلف فيه وخلاص وخروجا من المسألة وبدون بقى ما اقول لك مش عارف ايه الائمه الثلاثه و... لا خد بما تم الاتفاق عليه ودع ما كان فيه خلاف هو حد اختلف من الائمه ان هي تخرج حبوب او لا حد اختلف في الحبوب حد اختلف فيما هو طعام للادمي مفيش حد اختلف انما الخلاف في غير ذلك يبقى يا عم السائل خذ بما تم الاتفاق عليه ودع ما فيه خلاف وعايزك تدعي لي عشان استعد انا وانت لرمضان بالصيام والقيام وتلاوه القران العمل الصالح ان شاء الله. آه اذا قال الرجل لزوجته تحرمي علي هل هذا لفظ ظهار ام طلاق ام يمين؟ هذا ليس ظهار لانه لو كمل يبقى ظهار لكن لما توقف عند هذا ليس هذا ظهار لكن هذا هيلزمه نية فإن صحبته نية طلاق يبقى يمين طلاق وإن لم تصحبه نية طلاق يبقى يمين زي يمين حلف بالله يكفر عنه بإطعام عشر مساكين إن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام هل الترتيب صحيح حديث صحيح صحيح نه. آه ده بقى أستاذنا بقى يعني هو عندنا الحديث الصحيح لذاته وأستاذنا هيكمل ويفسر في الإجابة الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وبعد ذلك بقى الايه ضعيف ولذاته يعني الصحة جاءت إليه منه هو والصحيح لغيره يعني مجموع الطرق وروايات الحديث قوى بعضها بعض فانتقل من الحسن لذاته إلى الصحيح لإيه؟ لغيره و أستاذنا ي... يكمل لكم في هذا الامر خلاص ان شاء الله لا لا ان شاء الله ان شاء الله الشيخ الله يحفظنا بالنسبه لك أبصح الله يعزك ويبارك الله يحفظك اكرمكم الله اكرمكم الله آه، السؤال نريد لعلماء الامه والازهر في بناء اقتصاد الامه يعني يكون للعلماء يعني دور في الاقتصاد ولا ايه؟
يا عم الشيخ الله
يعني مش فاهم قصد السؤال لكن إن كان دور العلماء يحث المجتمع والأفراد إن كل واحد يحسن في عمله فنبني وطننا ونبني أمتنا والأمة الإسلامية جمعاء ويكون لنا العزة والكرامة والسيادة والقيادة والريادة ولا يكون لنا ذلك إلا إذا اتبعنا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يبقى القضية عندنا إن إحنا الدعاء وكل فرد من الأمة يسارع ويبادر في أن يتقن عمله صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني وكذلك هذا خلق الله ربنا أما خلق وأوجد أحسن في خلقه وفي إيجاده الذي أحسن كل شيء خلقه يبقى كذلك كأن ربنا بيعلمنا كيف نحسن كيف نحسن وكيف نبني الأمة وكيف نرتقي بالأمة حتى يرتقي هذا الاقتصاد واعلم لو الأمة يعني كان لها السيادة والقيادة هتستطيع أن تضع اقتصاد إسلامي من بدئه إلى منتهاه ولا تكون تابعة لغيرها وفي كل شيء وإعلام هيكون إعلام إسلامي من بدئه إلى منتهاه والتعليم لأن احنا عندنا مسجد ومدرسة وإعلام وأسرة هذه القنوات لن يكون للأمة قائمة إلا إذا اتحدت على هدف واحد وغاية واحدة وعند ذلك نرتقي باقتصادنا وباقتصاد الأمة الإسلامية وتكون السيادة والقيادة للأمة الإسلامية نسأل الله ذلك نسأل الله جل في علاه أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يتولى أمورنا وأن يحسن خلاصنا ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته